بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين بمناسبة أيام الأسبوع الألام والعيد وكده عاوز أكلمكم عن كلمة قالها القديس بولس مرتبطة قوي بفكر الكرازة لما قال في كورنثوس نكرز بالمسيح مصلوبا قال كده نكرز بالمسيح مصلوبا أحيانا وإحنا بنكرز بيختلط علينا الأمر أن الواحد يكرز بأخلاق مسيحية أو يكرز بالخطية المنتشرة يحاول يكسر فيها لكن التركيز في الكرازة كله على المسيح وصليبه تعالوا نبص للآية كده يقول إيه لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة خلي بالكم الآية التعبير ده بيلخص فئتين في زمن بولس ما زالوا موجودين في ناس تستهويهم المعجزات في ناس لو لقوا أي شيء معجزي هيمشوا وراه وفي ناس تستهويهم الفلسفة للحكمة يعني ودول تقريبا أغلب البشر يا كده يا كده يعني كتير من البسطاء أي حاجة emotional charismatic miraculous تشد انتباههم وفي ناس أي حاجة philosophical كده يعني شكلها غريب كده تشد انتباههم لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا مش هنغير موقفنا لليهود ما بيعجبش ولليونانيين ما بيعجبش لأن بالنسبة لليهود ده عصرة دي يعني إيه ده عكس اللي هم عاوزينه هم عاوزين حاجة شكلها شوي قوي وإحنا بنقدم صليب دم وبهدلة وإله ضعيف أو إله بيموت فإيه الجمال في الكلام ده ما يعجبش اليهود وبالنسبة لليونانيين دي قصة ده جهل ده ما ربنا يتسلط على البشر ويعمل اللي هو عاوزه ليه نطلعه ضعيف كده فإذا السلعة اللي بنقدمها مش عاجبة الفئتين دول ومع كده ما عندناش غيرها يعني احنا مش هنغير في البضاعة بتاعتنا إرضاء لليونانيين ولا إرضاء لليهود احنا ما عندناش موضوع تاني غير المسيح ربنا صلب لأجلنا حتى لو كان عصر لليهود أو جهالة لليونانيين أما للمدعوين منهم يعني الناس اللي ربنا اختارهم those who are called called يعني invited and accepted faith للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله يعني اللي اليهود شايفينه ضعف احنا شايفينه قوة واللي اليونانيين شايفينه جهالة احنا شايفينه حكمة فاهمين الصليب بالنسبة لنا هو قمة الحكمة الإلهية الصليب بالنسبة لنا هو قمة القوة في الوقت اللي الناس بتقول ليه تختاروا لإلهكم الضعف ده أو الذل ده لا احنا مش ما اخترناهش هو اللي اختار وبالنسبة لنا ده قوة وضعف قبل ما نوصل لفكرة أن نكرز بالمسيح مصلوب احنا بنكرز الأول بمبدأ مهم أو بإله متجسد أنا براجع أفكار قديمة كلها تقريبا اتقالت بأشكال مختلفة البشر النهاردة مقسومين نوعين ناس يؤمنوا بوجود الله أيا كان من هو الله بما فيهم الوثنية عندهم آلهة وناس لا تؤمن بوجود الله atheism يعني no god فناس عندهم god أيا كان نوعه بتاعنا أو مش بتاعنا وناس بتقول ما فيش ربنا خالص احنا بقى بنقدم اللي عندنا إله متجسد ما بنقدمش أي إله مش بنتكلم حتى عن ربنا مجرد كده لا احنا بنقدم إلهنا المتجسد صلب المسيحية في الفكرة دي أن الله ظهر في الجسد أن ربنا مشي على الأرض أن ربنا بقى إنسان من أجلنا من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء ده اللي بنقوله في القانون الإيمان من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس وبراجع معاكم احنا لما بنقول ربنا كان لازم يبقى إنسان بداية عشان نعرف لأن أنا مش هقدر أعرف ربنا وهو إله مجهول وهو إله في السماء وهو إله لا يرى لا مش هعرف أنا عشان أعرفه لازم أشوفه لازم أسمعه لازم ألمسه لازم يعيش عيشتي وبالتالي من أجل معرفته لابد أن يتجسد اثنين من أجل الفداء التجسد ضرورة احنا نكرز بإله متجسد عشان هو اللي يدفع الثمن وده شيء منطقي ومقبول جدا ان ربنا أتى وخلصنا جاءك إي أكسوتي إيمان ثالث جزئية مهمة من أجل تعليمنا أنا براجع خلي بالكم قبل ما أدخل على نكرز بالمسيح مصلوبا أنا شلت المسيح مصلوبا وقلت نكرز بإله متجسد هو المسيح المصلوب زودت يعني على الآية مش بس ربنا جه عشان نعرفه وجه عشان يخلصنا جه كمان عشان يعلمنا نعيش ازاي نعلمنا المفروض البني آدم يبقى شكله ايه لأنه البني آدم بقى بيخترع الشر وبقى كل دين وكل عقيدة وكل فلسفة وكل بلد حط standards ان هو ده الشكل الإنساني الحلو مين الحكم مين الحقيقة فالمسيح جه يقدم الصورة ال perfect اللي نتقاس كلنا عليها كبشر نكرز بقى بإله مصلوب ده موضوعنا نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة أما لنا نحن المدعوين أو المؤمنين فبالمسيح وصليبه قوة الله وحكمة الله ليه بقى بنكرز بالمسيح مصلوب ما هو مصلوب دي معطلانا عارفين لو احنا بنكرز بالمسيح اللي, اللي بيعمل معجزات نكسب زباين اكتر تصوروا ان انا رايح لشعب بقول لهم بصوا يا جماعه عندي offer فظيع اللي هيؤمن بالمسيح كل الامراض بتاعتكم هتخف الحقيقه انا ما اقدرش اقول كده انا ما اعرفش اراده الله فال offer ده مش في ايدي ممكن اقول لهم يا جماعه اللي هيكرز بالمسيح مش هيجوع ابدا حتى ده ما اقدرش ده انا بكرز بمسيح مصلوب فالاوفر شكله في الاول ضعيف ليه لاني طب احنا خدنا ايه يعني انت ما بتدينيش حاجه زياده لا انا بديك حاجه زياده بس مش هنا المسيح مصلوب عشان يموت وانت تحيا للابد يبقى هنا الكرازه موضوعها كان لابد للمسيح ان يموت لكي يحيا الانسان الى الابد بس اللي يصدق فهنا ضرورة موت المسيح هي بالذات هي ضرورة الحياة الأبدية هي مدخل الأبدية المسيح نكرز بيه كإله مصلوب عشان لما يتألم يهون علينا الألم كان المسيح ممكن ينزل من السماء تنتهي آلام البشرية اختار بديل غريب أوي قال لأ أنا هنزل أتألم مع البشر طب يا رب ما تشيل آلام البشر لا الآلام ليها فائدة أنا هتألم معاهم عشان يعرفوا ان انا بحبهم ووعدهم الالم ملوش مكان في الحياه الابديه بس اليومين بتوع الدنيا نعيشهم مع بعض مصلوبين يبقى نكرز بالمسيح مصلوب عشان لما نقول للناس المسيحيه مش بتوعدكم برفاهيه ولا بتوعدكم باكل وشرب ولا بتوعدكم بمعجزات المسيحيه بتوعد بحياه ابديه المسيحيه بتقدم اله طيب بيشارك البشر اوجاعهم لكن لا ينهي أوجاعهم على الأرض واضحة؟ دي أساسية لأنه أنت خلي بالكم في مسيحية في السوق دلوقتي مضروبة مضروبة لو فتحتوا الشانلز الغريبة بتاعت بره دي تلاقوا في مسيحية بتوفر حياة بدون وجع مين عنده مشكلة تعالى ننهيلك المشكلة مين عنده مرض تعالى وعملية شوي كده وطبعا دي بتجيب زباين كتير لأن الناس كلها مش عاوزة تتوجع ولا يبقى عندها مشاكل إنما احنا مش بنقول كده احنا بنقول للناس على فكرة لو مشيت ورا المسيح هتتبهدلوا يا سلام وإيه الجميل في العرض اللي أنت بتقوله لو مشيت ورا المسيح احتمال يموتوكم لو مشيت ورا المسيح غالبا هتجوعوا بس في الآخر في حياة أبدية فاحنا نكرز بالمسيح مصلوبا ما بنغشش الناس احنا فاهمين ان الصليب ضرورة وانه مفيش سكة تاني للسماء من غيره وما بنقدمش مسيحية مخشوشة سهلة بتقول يلا امشوا ورانا تجدوا ما يمتعكم لا تجدوا تعب وشقى لكن تجدوا الحياة الأبدية نكرز بالمسيح المصلوب اللي تعرى عشان يستر خطايانا كلنا بنحس بعري في لحظة بهزيمة فشل بضعف بمهانة كل ده المسيح خده في جسده عشان يرفعه عننا في الحياة الأبدية جراديوالي لغاية ما نوصل للحياة الأبدية هنا أراجع معاكم نص تاني عشان يبين قد إيه المسيح كان كنا دايما نسميه Christo-centric أنت ممكن تسميه كمان cross-centric يعني الصليب معلم مع بولس جدا أكتر واحد اتكلم عن الصليب كان بولس في غلطيا في كورنثوس هتلاقيه بيلح جدا في الكلام عن الصليب فبيقول مثلا في كورنثوس لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا بصوا للآية بالإنجليش I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified تعبير ده دقيق ليه أنا مش هبص أنتوا أذكى مني ولا أعلى مني ولا أكثر فلسفة ولا تاريخكوا إيه ولا أساطيركوا إيه ولا غناكوا قد إيه ولا المشاكل اللي معطلاكوا قد إيه ولا السياسة بتلعب دور قد إيه أنا ما كنتش ناوي أشوف ولا أعرف إلا يسوع المصلوب ومش هقول غير كده وليكن ما يكون ونجح بولس أنه يخترق كورنثوس المدينة اللي كلها بوظان كلها فلسفة كلها سياسة مدينة صعبة جدا انها تخترق او يكرس فيها فهو حكى الحكاية وقال انا كنت داخل خايف كل ما ابص على كورنثوس اترعب كل ما ابص على المسيح المصلوب اقول هدخل وهتكلم وقعد ساعة ونص وعمل كنيسة ضخمة واتكتبت رسالتين لكورنثوس وبقت مدخل الأوروبا كلها كانت كورنثوس بعد كده أنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة كي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله هنا تاني عاوز أفكركم بحاجة مهمة اللي يتفلسف زيادة في الكرازة يفشل الكرازة مش عاوزة فلسفة الكرازة مش عاوزة كلام كبير قوي زي بندرس apologetics عشان نرد ال logic ب logic لكن صدقوني الكرازة البسيطة عاوزة واحد شايف المسيح المصلوب وعاوز يصرخ في العالم كله يا جماعة ربنا جه يا جماعة ربنا مات عشانكم يا جماعة فوقوا الحياة الأبدية اتفتحت انتوا ماشيين في سكة غلط كلام بسيط وساذج بس هو ده الصح هو ده اللي بيجيب الناس فبيقول أنا ما كنتش بتكلم بكلام حكمة مقنعة أنا مش قدكم حكمة بحكمة هتغلبوني إنما المسيح المصلوب هو اللي يغلب حكاية بقى التعبير اللي قاله نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود أو للبعض عصرة وإحنا بنتكلم على المسيح مصلوب ما بيعجبش واحد من عشر ليه؟ لأن أي متكبر يحب يمشي ورا واحد باشا واحد ما يتعبش واحد ما يتهنش واحد ما يتغلبش أبداً نفسية أي واحد متكبر ما تحبش إله يخدم ويتذل ويموت ويتهان ويجلد لا لا وبالتالي اليهود كلهم جواهم كبرياء أسوة قلب فكبريائهم ما خلاهمش يقبلوا المسيح هم عاوزين مسيح ينصرهم على الرومان عاوزين مسيح أعظم وأقوى من قيصر فلما جه مسيح يموت بقرار من قيصر قالوا ليس لنا إيه ملك إلا قيصر لا احنا مش عاوزينه ده احنا عاوزين حاجة على شكل قيصر خلي بالكم يبقى نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة يعني لكل من يفكر كما اليهود بنزعة الكبرياء اللي بتدور على إله سيد متسلط متكبر متعالي الحقيقة ده مش بتاعنا خالص إلهنا مختلف تماما إلهنا متنازل جدا وبالتالي لمن مثل هؤلاء هو عصر فهمتوا ليه ناس كتيرة مش راضية تقبل مسيحنا مش بس اليهود ليه لأن الصورة المطبوعة في الذهن الله تعالى وبالتالي لما نتكلم عن الصليب لا طبعا ما تمشيش خالص مع البرمجة المتبرمجينها طول العمر الصليب عثرة للي عاوزين الدنيا لأن كوني بقدم إله بيموت لا أنا عاوز أعيش في الدنيا دي فالبضاعة اللي بقدمها هي المفروض تبقى إيه جذابة ل... للزبون بتاعي طب الزبون بتاعنا عاوز إيه الصليب عثرة للي عاوزين الدنيا اللي عاوزين الحياة الأبدية الصليب مقنع اللي ماسكين في الدنيا وعاوزينها بس الصليب غير مقنع ايه الجمال ان انا وعدكم يا جماعة امشوا ورايا الكام سنة اللي جاية هات هتتذلوا طب ايه الجمال في اللي انا بقوله انما لما اقول لكم امشوا ورايا عشان لما تموتوا انا مش بلغي الحقيقة في حياة ابدية مستنياكم انا كده مش بضحك عليكم فاللي عينه في الدنيا مش عاوز المسيحية طبعا وعشان كده اليهود واليونانيين ما كانوش عايزين يطلعوا بره فكرة الدنيا دي والأرض والعمر ده ومفيش براه ففي ارتباط وثيق بين الحياة الأبدية والصليب الأوفر يبوظ خالص لو قدمت صليب من غير حياة أبدية وده اللي قاله بولس قال لو كنا بنكرز بمسيح ما قامش من الموت يبقى احنا بنضيع وقتنا باطل إيمانكم وباطل الكرازة وأنتم بعد في خطاياكم ولنأكل ونشرب لأننا إيه غدا نموت إنما بما أننا بنقول حياة أبدية طب وماله يهون الصليب في الحالة دي وللبعض الآخر الصليب جهالة كل من يبغي الفلسفة والعلم بيبص على الصليب والتريق اللي بالكم بولس بيلخص موقف العالم من الصليب فبيقول المتكبرين بيبصوا للصليب ده ضعف ما نحبوش مش عاوزينه ولا بتاع ولا ربنا بتاعه والمتعجرفين بالعلم والفلسفة بالنسبة لهم الصليب ده جهل ما تختاروا لنا فلسفة ولا حكمة زي بتاعة أرسطو ولا أفلاطون ولا سقراط ولا فيثاغورس ده ولا أي حد كده نمشي وراه إنما الصليب جهالة لمحب الفلسفة والعلم والصليب جهالة لمحب الجسديات والملذات ليه؟ الصليب عكس تماما المتع الجسدية لأنه صلب للجسد فكل اللي يحب ياكل ويشرب ويعيش في الزنا والتلذذ بالشر بالنسبة له صورة الصليب دي صورة بغيضة وكذلك اللي عاوز الفلسفة والعلم الحاجات دي كلها بالنسبة له مرفوضة بالنسبة لنا لما نكرز بالمسيح مصلوب عن طريق الصليب بقدر أقول كل اللي عاوز أقوله عن المسيحية بقول عن طريق الصليب يعني إيه الله محب مجرد ما أقول أنا ماسك صليب أنا لابس صليب أنا أؤمن بمسيح مصلوب منها بوصل للحقيقة العظمى في المسيحية أصل الله محب أصل ربنا بيحبني وعشان يأكد لي أنه بيحبني جاء لي ومات عشاني جاء لي ومات عشاني أنا خلصت كل اللي عاوز أقول ملخص المسيحية زي أك إي أك سوتي إمون أتى وخلصت كمان المسيح المصلوب بيثبت لي صفة من صفات الله المقنعة أن ربنا fair ربنا عادل ليه؟ هو يمثل البشرية البشرية مخطئة فاسدة تستحق الإعدام ولو ربنا لغى قرار الإعدام يبقى مش فير تصور نمسك واحد من اللي ذبحوا الناس ورموهم من فوق من فوق العمارات ونقول معلش يطلع براءة كم واحد فيكم هيبقى بيغل ومتغاظ يعني يطلع براءة والناس اللي اتقتلت دي مش كده من العدل أن يحاسب المخطئ كويس طيب لازم ربنا يبقى عادل وعشان كده أثناسيوس قال لو كان ربنا لغى حكم الإعدام عن البشرية ما كانش يبقى عادل ما كانش يبقى ربنا لازم يتنفذ الحكم كونه بقى يشيل الحكم في نفسه كمندوب عن كل البشرية ده موضوع تاني فهنا في حق وعدل لكن كمان في فداء ورحمة تيجي فكرة الغفران أن ربنا على قد ما هو عادل على قد ما هو رحيم عاوز يغفر للبشرية فدي الطريقة اللي بالصليب يحقق العدل وبالصليب يحقق الرحمة الرحمة والحق تلاقيا البر والسلام تلاءما يعني العدل بان فإن في حكم إعدام تم والرحمة بانت أنه تم فالله ذاته قبل الموت عنا بموته داس الموت كمان المسيح المصلوب بيقدم لي فكرة أو حقيقة مهمة قوي أنه بالصليب والقيامة البشرية كلها تتغير أنت ممكن تتغير الحياة بقت متغير الدنيا كلها تتغير زي ما قال بولس مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه سؤال بقى المنطقي اللي لازم يدخل دلوقتي إزاي نقدم الصليب؟ ازاي وانت بتكرز تقدم الصليب انا هقترح شوية افكار لكن هي الموضوع طبعا يستحق مؤتمرات كاملة لانه اذا كان الصليب عقيدة اساسية في المسيحية لازم نتفنن في طريقة تقديمه اول طريقة بسيطة رسم الصليب هنا الجرأة في رسم الصليب على فكرة كراز ليه؟ لأن بتستدعي اللي جنبك واللي قدامك يسألوك بتعمل إيه وليه خلاص اتفتح الباب فما تتكسفوش قوي وانتوا بالذات بره مصر من انك ترشم الصليب ما تتكسفوش انا برضو قريب كنت راجع بالطياره من بلد انا عاده ارشم الصليب بهدوء ما انا لابس الصليب من راس الرجلية فمش نا... يعني مش مستاهله يعني انما اخجلني شخص قاعد قدامي هو مش لابس ابونا خالص انما طلع انه جريك يعني وأول ما اتحركت الطيارة من فوق لتحت خالص يعني صليب كده من النوع اللي هو يعني إيه كل الناس شافته يعني بس هو متعود يعمل كده فأنا حسيت إحنا ليه بنتكسف إحنا ليه نتكسف نرشم صليب قدام الناس اللي عاوز يسأل أهلا وسهلا يا سلام حبب علينا يسأله دي قوة لينا ده عز لينا ده فخر لينا امال قاعدين نقول لك القوة والمجد اسبوع كامل ونتكسف فأول طريقة نقدم بيها الصليب إن احنا نرشم الصليب أو نمسك صليب أو نلبس صليب أو ندق صليب ما هو كل ده كل ده بيستدعي السؤال ده فعلا بيستدعي السؤال أو بيستدعي الاضطهاد على فكرة والحقيقة ده مش مشكلة برضه المفروض ما نتضايقش من حاجة زي كده ان احنا وماله لو اضطهدنا من اجل الصليب دي كرامة لينا المفروض كمان لما نحط في بيوتنا صورة الصليب لما رحنا النوبة زمان كان في تقليد لطيف قوي كان سابونا عامله ان احنا ندخل في كل بيت نوبي بيوت معدمة ندق صليب خشب نعلقه على الحيط وما عندهمش حاجة خالص ما عندهمش غير حتة حيطة يعني حتى ما فيش سقف إنما كانت حاجة سمعت في المنطقة كلها وسعداء بيها جدا زي ما حطيت صليب في البيت يبقى البيت ده بقى بتاع ربنا زي أرى الدم فأعبر عنكم كده من البساطة بتاعته هنا صورة الصليب دي مهم ببساطة لازم أحكي لأنه ممكن حكاية الصليب في الزمن الأخبر ده تكون مش معروفة عند ناس كتير احنا ساعات نتصور ان العالم كله سمع حكاية الصليب لأ احنا دلوقتي في العالم البعيد عن الله حكاية الصليب مش معروف اتليست ملخص الحكاية بالنسبة لنا الله ظهر في الجسد من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من صلب ومات وقام هو ده اللي بنقوله بالحقيقة نؤمن ساعات نقدم الصليب بطريقة اندايركت ان انا ابدأ بحكاية مصلوب اخر بمعنى ايه كل من هو في تجربة عليها علامة استفهام تسحبني في الكلام عن الصليب فاهمين بتتكلم بتزور مريض المريض ده مصلوب مرضه يستدعي الكلام عن الصليب واحد فقد حد ألمه يستدعي الكلام عن الصليب واحد مظلوم في الدنيا الظلم يستدعي الكلام عن الصليب واحد تعبان بأي درجة أي نوع من الوجع والألم يستدعي الكلام عن الصليب طريقة أخرى تقدم بها الصليب انك انت تتصلب الناس اللي بتبص على خادم بينتحر في الخدمة هو ده صليب بيموت عشان المصلوبين بيتعب قوي عشان يريح الناس كده على طول فكرة الصليب دخلت الدماغ يبقى مش بعيد ان كبيره إلهه عمل كده فلما يلاقوا واحد فيكم بيخدم بأمانة وبيتعب قوي عشان يجيب النفوس ما بقتش صعبة انه يتخيل ان اللي بعته عمل كده بالأولى وأكتر من كده طبعا كل مرة تمسك شجرة أو تشوف شجرة أو تبقى في القعدة في شجرة تقدر تستخدمها وسيلة إيضاح وتبتدي تتكلم عن الصليب طبعا ما ظنكوش في بلد هتروحوها ما فيهاش شجر يعني لأن الصليب في الأصل شجرة عموما التعب وهو موضوع كل الناس يستدعي الكلام عن الصليب هقول كم آية كده عشان أختم الموضوع عن المسيح المصلوب أو نكرز بالمسيح مصلوبا يقول بولس كم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي لما بتكلم عن الصليب لازم أوصل لفكرة الدم والفداء والتطهير والتكفير اللي بيحصل بدم المسيح كما رفع موسى الحية في البر يبقى المسيح اتكلم عن صليبه قبل ما يتصلب واتكلم كتير على فكرة لكن من أحد المرات اللي اتكلم فيها عن صليبه قال زي ما موسى رفع الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان يرفع دي أحد كلمات يصلب كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية تعبير تاني أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم بمعنى أن الكارز مفروض يكون بالنسبة له العالم ميت من عشقه في الصليب العالم بالنسبة له ملوش لازمة ملوش طعم مش فارق معاه مش فارق معاه الكرامة ولا الفلوس ولا الأكلة الحلوة ولا الفسحة هو فارق معاه جدا غرض الصليب المسيح مات عشان يجيب الناس فكل اللي شغله طول الوقت نجيب الناس نكسب الناس لأن هو ده اللي عمله ربنا يسوع فاللي بيفتخر بالصليب ما يعرفش يفتخر بلبس ولا شكل ولا عربية ولا ولا خدمة حتى ما يعرفش يفتخر بحاجة تاني لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد